بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في منزلة اليقظة وبعد أن تيقظنا وحدقنا في النعم بدأنا نجتني الثمره بدأنا نجني ثمار هذه اليقظة ثمرتها الأولى محبة الله الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه وحب كل عبد صالح يحبه أحبتي في الله الحب وما أدراك ما الحب الحب احلى والذ ما يشعر به القلب ونحن في زمن كثر فيه الكلام عن الحب حتى امتهنت كلمه الحب فلا تحتاج ان اذكر لك فوائد ومزايا وجمال ولذه ومتعه الحب لانهم وصفوا ذلك وصفا مبالغا فيه بالباطل أنا أكلمك عن الحق بالحق وللحق أقول أن القلب لم ينبض بحب حق إلا حب الله حب الله وحده جل جلاله هذا هو الحب الحقيقي فإن الله ما خلق لك قلبا وأودعه صدرك إلا لكي تحب ربك به ولذلك هذا القلب إذا أحب شيئا غير الله يفسد لأن العين خلقت للنظر لا للأكل الأكل عن طريق الفم الأسنان للمضغ القلب للحب حب الله فإذا استعمل في غير الحب فسد حب الله يستعمل لحب النسوان لحب الأموال لحب غير الله فسد فسد القلب الحب الذي نتكلم عنه ينبع من مصالحة المنة ويثبت باتباع السنة وينمو على الإجابة للفاقر هذا الحب إخوتاه إخوتي في الله هذه محبة الله عز وجل تنبت بمطالعة المنة هذا الحب الذي ينبت على حافات المنن الله حين تنظر إلى نعم الله عليك وتحدق فيها وتشاهد عظمتها وكثرتها لا تملك إلا أن تحب الله أتذكر أحد الناس مرض أجريت له عملية لاستئصال جزء من جسمه فلما أفاق قال سبحانك لو قطعتني حتت برضه بحبك هو ده الحب حب ربنا الحب إذا أردنا أن نتكلم بقى في قضية الحب هنتوسع أكثر من اللازم بس احنا على قد الحتة اللي احنا فيها أوجب له شهود المنة والتقصير شهود المنة منة الله عز وجل في النعم وشهود التقصير التقصير في الشكر نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم والإزراء على النفس انه يحب ربنا يحبه بكل قلبه وانه يزري على نفسه هي دي الازراع النفسي قبل ما ادخل في الازراع النفسي الشيخ هنا بيقول ايه محبه المنعم واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له يبقى المحبة دي هتستوجب مننا ثلاث حاجات اللهج بالذكر يا جماعة اللي بيحب حد يجيب سيرته كتير يتكلم عنه كتير بالله عليك لو رحت قعدت مع شوية ناس تجار عربيات يتكلموا في ايه قعدت مع شوية مقاولين كل كلامهم عن ايه قعدت مع بتوع البورصة لو قعدت معاه سنة مش مش هقول لك 10 ساعات كل الكلام في ايه قعدت مع بتوع السيما يصوروا في ايه قعدت مع بتوع فحبايب ربنا ما بيتكلموش الا عن ربنا ما يعرفش ما يعرفش يتكلم اللي عنده ألذ شيء عنده أحلى شيء عنده إنه يتكلم عن حبيبه ولما تشوفه بيتكلم عن حبيبه تحس إنه طاير يتكلم عن ربنا يقول لك أما ربنا سبحانه وتعالى اسمع الآية دي شوف ربنا بيقول إيه أما ربنا سبحانه وتعالى مش عارف مشيت في الحتة الفلانية شفت حتة شجرة سبحان الملك سبحان الخلاق أما شفت السماء امبارح بصيت على الغروب شفت الشروق ربنا شفت ربنا رزق فلان ولد بعد ثمان سنين شوف ربنا فرج عن فلان ربنا شفى فلان ربنا اعطى فلان شفت موتة فلان الله اكبر كل كلامه عن ربنا في الموت والحياة والفلوس والرزق والعيال والصحة والمرض كل كلامه عن ربنا بيحب ده تذكر الله يا جماعة الذكر مش بس مجرد استغفر الله او الحمد لله او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ده ذكر الله ان يبقى دايما ربنا على بالك يبقى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ايه ذكروا الله انه ساعة ما يعمل حاجة غلط يفتكر ربنا هي ديك انه يبقى ماشي مع اسماء الله وصفاته بمعنى ايه انه ماشي في الشارع مليان نسوان عريانه مليان كلام فارغ وقله ادب مليان ناس بتكذب وتنافق وتنصب مليان ناس عايزه رشوه وعايزه هو ربنا على باله متذكر اسم الرقيب القريب الشهيد البصير العليم السميع مسيطر على ذهنه ده ربنا سامعه وشايفه وقريب منه ومراقبه ان الله كان عليكم رقيبا ها ومراقبه وهيحاسبه فاذا وقع احنا بشر مين ما بيغلطش واحد غلط غلطه على طول يجي على باله المنتقم الجبار ذو البطش الشديد الكبير المتعال يترقب وجسمه يقشعر ويتخض وهيموت يوم يتذكر اسم الله الغفور الرحيم الودود الكريم اللطيف الحليم يوم جسمه يلين وهكذا عايش مع ربنا طول وقته هي دول بداية يا جنات فاكر الواحد من دول التزم يعني اعفى لحيته واصل جلابيته وخلصنا راح يحفظ قرآن وصلى الصلوات في جماعة وانتهينا ان هو بطل ماشي مع نسوان وبطل سماع مزيكا وما بيشوفش التلفزيون يبقى الموضوع انتهى لا دي حياة زي ما قلنا من حلقتين حياة حياة تانية حياة مختلفة حياة حاجة تانية خالص بعيد عن اللي انت شايفه الشاهد ايه ان تذكر الله نمرة واحد اتنين لهج بذكر الله وخلي بالك من كلمة لهج لهج يبقى في لهج في الذكر يعني ايه لهج لسانه ما بيسكتش وانا قلت اكتر من مره ان اكثر الناس شفته في حياتي ذكرا لله العلماء العلماء اللي انا خلطتهم منهم شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وبركاته شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه رحمة واسعة كنت قاعد معاه بناكل في المجلس كل الناس بتاكل يعني مش انا وهو بس في المجلس والشيخ بياكل انا رايته بعيني مش حد حدثني والله بياكل بيمضغ الطعام في فمه يوقف المطبخ سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وبعدين يكمل مطبخ اثناء البلع يبلع لما ويذكر الله استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو اتوب اليه وياكل اللقمه الثانيه سبحان الله العظيم هم دول الناس اللي بيحبوا ربنا وقته كله ذكر ذكر ما يقدرش زي ما قالوا ايه القلوب كالقدور والألسنة مغارفها فاللسان بيطلع اللي في القلب فطول ما القلب مشغول بربنا اللسان شغال اللهج بذكره انه يبقى فيه لهج على طول شغال في الذكر الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور سبعين مرة في المجلس الواحد يعني يقعد مع الناس قاعدة أكثر من سبعين مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مين بيعملها فينا مين بيعملها أنت بتعملها أنت بتعملها وانت قاعد مع الناس في وسط الناس ومشاغل الناس وتستغفر وتتوب طول ما انت قاعد هي دي اللهج اللهج بالذكر نمرة ثلاثة خضوعه له الذل والانكسار إذا ذكرنا إن من أكبر أنواع النعم أو من أوسع الأبواب اللي تدخل منها على محبة الله سبحانه وتعالى النعم باب النعم فمن أفضل الأبواب اللي تدخل منها على محبة الله باب الذل والانكسار بعض الناس يقول لك أتيت أبواب حب الله وهي كثيرة فوجدت على أكثرها زحاما حتى أتيت باب الذل والانكسار لم أجد عليه أحد عارفين ليه الذل لله والانكسار والخضوع لله قليلة الناس عليه ليه لان احنا خلصنا ذل للبشر قلت يا جماعة ان الانسان بيولد كامل كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كامل في كمية حب لله كاملة وذل لله كاملة وحياء من الله كاملة وخضوع لله كاملة بس الرصيد ده كلما زاد السحب قل الرصيد فبيحصل كده ان الانسان يذل لصاحب الشغل ويذل لامرأة ويذل لتاجر ويذل للي بيخاف منه ويذل ويذل لحد ما يجي يقف في الصلاة يجيب ذل لله ما يلاقيش ليه لأن الذل إيه؟ هو محتره وزعه عمله للناس الاحتفاظ بالذل اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك ومن الفقر إلا إليك نعم انك تذل لله ذل كامل الخضوع يبان في السجود شوف سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم سجد بين ماء وطين وخرج من المسجد واثر الطين في جبهته الشريفه صلى الله عليه واله وسلم لم يكن يتحاشى شيئا لم يكن يتحاشى شيئا اثناء السجود يعني لما يجي يسجد مش متعمد انه يحط حاجه طريه يسجد عليها ولا حاجه نظيفه يسجد عليها يسجد كيفما اتفق ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولذلك ورد النهي الا يمسح الارض الا مره واحده يعني اللي بي- بيصلي على رمل يمسح الارض مره واحده كده عشان يسويها او يزيح زلطه او غيره هي مره واحده وبعد كده يسجد ابو ذر رضي الله عنه يقول سكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنه مسجد الرسول كان حصى يا جماعه والصحابه بيصلوا الظهر الحصى حار الحصى لان سقفه جريد فالشمس بتتخطاه فالحصى سخن فهم واقفين مش قادرين يقفوا حر الرمضاء اشتكينا للنبي يا رسول الله احنا خف- فلم يسكن لم يزل شكوانا ما ازالش الشكوى صلى الله عليه واله وسلم لان ده كله نوع من انواع الخضوع خضوع خضوع الانسان يكون خاضع لله عز وجل خاضع له جل جلاله فدي الاولى محبه المنعم واللهج بذكره وخضوعه له اثنين وازراءه على نفسه ان الانسان يزري على نفسه حيث عجز عن شكر نعمته يعني ربنا عمال يديلك وانت ما بتشكرش ما بتأديش الشكر كما ينبغي فيحصل ايه الانسان يبقى منكشف يبقى مكشوف من ربنا مستحي من الله سبحانه وتعالى ف إزراءه على نفسه يا جماعة من أفضل خلق الله سيدنا النبي بدون منازع صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم والنبيون خلفي يوم القيامة ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فالرسول سيد ولد آدم على الإطلاق ومع ذلك كان أشد الناس إزراء على نفسه مرت معانا قريب في الحلقة اللي فاتت مباشرة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل ولا أنت قال ولا أنت بمنتهى البساطة بمنتهى الهدوء بمنتهى الوضوح والصراحة ولا أنا معلش ما تزعلوش مني إذا ضربت مثال لو إننا كشخص داعية قاعد في وسط مدعوين وقول له أنت قريت كم جزء من القرآن يا ابني النهاردة؟ وأنت قريت كم جزء؟ أنت يا ابني أنت صليت الفجر النهاردة صليت كمان ركعات ضحى؟ أنت يا ابني أنت قمت الليل؟ أنت صبح صايم؟ وقام واحد قال لي وأنت يا شيخ قريت كم جزء قرآن النهاردة؟ أقول له إيه؟ أقول له عيب كده خليك في حالك انا اللي اسال انت اسالني شفت دي وشوف سيدنا النبي لما قال لن يدخل احدكم الجنه عمله قالوا ولا انت كان يقدر سيدنا النبي يقول ايه بمنتهى البساطه انكم لستم كهيئتي انا رسول الله تكلموا في ايه انا خليل الله انا حبيب الله ولو قال لصدق حقه صح ولا لا مش حقه ده حقه يقول لهم انا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر انا صاحب لواء الحمد كان يستطيع ان يقول ولكن الازراء على النفس يخلي النبي ايه يقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه بمنتهى البساطه ولا انت يا رسول الله يقول ولا انا عمرك عملت حتة الإزراء على النفس دي جت معاك مرة في حياتك إنك تخضع كده و- وتنكسر وتذل تزري على نفسك تذم نفسك عندي موقف أعجب من ده مع سيدنا النبي برضه صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث عائشة حشيا رابية مشهور لما خرج المقابر خرجت وراه رجع جريت قدامه رجع البيت لقاها حش مالي أراك حشيا رابية يعني بتنهاجي ليه ها ف أخبريني الشاهد في نهاية الحديث قال أوجاءك شيطانك سيدنا النبي بيقول لزوجته السيدة عائشة أو جاءك شيطان قالت أو معي شيطان فقال رسول الله يا ابني صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن قالت حتى أنت قال حتى أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم وبرضه مش هقول لك لو واحد مننا قال لمراته أو جاءك شيطانك قالت له أنت جاءك شيطانك دب تعال ترد عليا هتكلميني وده سيدنا النبي قالت له حتى أنت قال حتى أنا هو ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الواحد ما يشوفش نفسه ما يبقاش شايف نفسه ما يبقاش حاطط نفسه في مكانه فوق الناس لا وانما الازراء على النفس سبحان الله لما تيجي بقى للصحابه ابو بكر الصديق مثال عمر بن الخطاب انا عايز اتعدى يعني اعدي الناس دول لان الوقت عمال يسرقنا الوقت عمال يجري مننا الوقت عمال يفوت الوقت عمال يعدي خد التعبير اللي يعجبك منهم اللي عايز ألملم الموضوع أظبطه بس ما فوتش حتة من غير تعليق خد مثال يلا من الصحابة خلينا نعديهم كده الصحابة وبعدين التابعين واحنا نازلين عبد الله بن مسعود كان في المسجد فخرج خلفه طائفة من أصحابه فقال ارجعوا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثوتم على رأس التراب وفي رواية لضربتموني بالنعال يا لما عبد الله بن مسعود يقول كده لو علمتم من نفسي ما أعلم لحسيتم فوق رأس التراب احنا نقول ايه بلاش احنا دي عشان كده شفنا نفسنا غيره يقول ايه غيره يقول ايه عبد الله بن مسعود الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد غفر له انزل تحت شويه حمر بن واسع يقول لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه وأنا كل ما أقرأ الأثر ده والله أضحك كده محمد بن واسع كان له ذنوب أمال لو شاف اللي احنا فيه ايه ذنوب محمد بن واسع وشوارعهم كانت نظيفة ما فيهاش واحدة تمر عليه السنة والعشر سنين ما يشوفش واحدة لا تحل له ما يشوفهاش النهاردة مين يقدر يخرج الشارع لمدة ساعة فقط ويرجع من غير ما تزني عينيه مين يقدر النهاردة في شوارع المسلمين يتعامل مع بشر من غير ما يغلط في كذب او نفاق او غيبة او نميمة او غيره مين ويقول لك لو كان للذنوب ده ده من باب الازراء على النفس معلش خدوا الموقف الاخير ده وانا مش عارف الاخير ولا لا ما وعدش يعني فمحمد بن واسع قبل ان يموت في مرض الموت اقترب منه ابنه فقال له يا بني لا كسر الله من امثال ابيك في امه محمد قال له ربنا ما يكترش اللي زي يا ابني في الامه فغضب الابن قال ولم يا ابتي ولم قال يا بني إنني لم أرضى نفسي لله طرفة عين فكيف أرضاه لأمة محمد إزاي أنا أنا مش راضي عن نفسي إزاي يرضى أن يبقى في كتير زيي وأنت النهاردة بيقابلوك يا عم يقول لك كسر الله من أمثالك تقول آمين آمين آمين كسر من أمثالك هتخرب لو كسر الله من أمثالك نعم أيها الإخوة الإجراء على النفس ده باب أعظم للدخول إلى محبة الله عز وجل أنت مين لما مهلب بن ابي صفوه مر يتبختر في ثوبين له فقال له هذه مشية يبغضها الله قال له ألا تدري من أنا قال بل أدري أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة كيف لمن خرج من مجرى البول مرتين أن يتكبر كبر على إيه عندك إيه فيك إيه منك إيه الإزراء على النفس ابن القيم يقول إيه فإذا حصل له ذلك حب الله والإجراء على النفس صار متحققا بسيد الاستغفار دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيسير الإنسان بهذا الدعاء أبوء يعني أقر وأعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أعترف بالنعمة وأعترف بالذنب فيبقى ماشي زي ما ابن القيم بيقول بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل يبقى ماشي بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار اللي هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت علم أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له يستاهلوا بعدم شكرهم ما حدش هيقدر يأدي الشكر يبقى لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم له يستاهلوا حقه سبحانه وتعالى ما شكرهش لم يشكروه ولم يؤدوا شكر نعمته ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع اعمالهم يبقى انت دلوقتي محتاج ايه بس رحمة ربنا يا رب يا رب رحمتك أرجو فلا تخيب فيك رجائي لو رحمك فرحمته خير لك من جميع أعمالك لما قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته هي رحمة نرجوها وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير أنا هسيبك بقى تعيش مع النعم وشكر النعم وحب الملك والتقصير وبعدين ألقاك اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته